مضى الوقت وما شبعنا ولكن ثبتت الفوائد انشروا الحق ودعوا لهذه السنن والفرائض يا أمة الخير فاعملوا فالعمر كله فائت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم أورد الإمام أحمد عليه رحمة الله في الزهد عن وهب بن منبه عليه رحمة الله أن في كتب الأمم السابقة أنا الله لا إله إلا أنا إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ سابع ولد بس ربنا يرضى كل اللي في نفسك هيتحقق بس ربنا يرضى ورضاه سبحانه وتعالى بيملأ القلب رضا وسعادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه أرضيه أم سخطه فمن سخط فعليه السخط ومن رضي فله الرضا ترضى يرضيك تسخط يسخطك واخد بالك يعني مش لما اللي نفسك فيه يتحقق ترضي لا ارضي على كده اللي يرضى على كده ربنا يرزقه الرضا ويرضيه في حاجة واحدة بس اللي لازم ما نرضاش بيها ذنوبنا سيئاتنا دي اللي لازم ما نرضاش انها تفضل زي ما هي علشان كده تعالوا النهارده نعيش مع اللقاء الخامس من لقاءات العبد الموفق ولكن اولا جددوا النيه فبالاخلاص المجلس يحلو وعلى سيد النبيين صلوا يا أمة الخير فاعملوا فالعمر كله فائت
الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى الروعة العشرين بعد المئتين من روائع ابن القيم وهي الحلقة الرابعة والتسعون من شرح كتاب الفوائد ولا زلنا مع كلمة جميلة لابن القيم عليه رحمة الله وهو يتأمل وهو يتأمل ما جرى لسلمان الفارسي عليه رحمة الله وأنا مبسوط يعني ما وراناش حاجة في كورس ختام كتاب يعني نخلص كتاب في 20 حلقة في 100 حلقة لكن في كتاب نعيش معاه العمر نعيش معاه العمر كله ونسيبه ونمسك غيره المهم يبقى كلامنا بالكتاب والسنة وبفهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وارضاهم ومعانا روائع من ابن القيم رحمه الله كلمة ابن القيم رحمة الله عن سيدنا سلمان إن هو لما قضي في القدم بسابقة سلمان لما ربنا اختار لسلمان إن هو لازم يكون صحابي مسلم صحابي عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس جه القدر المذهل لسيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه القدر المذهل ده اسمه التوفيق عرج به دليل التوفيق ازاي اكون موفق ازاي ربنا يوفقني ازاي احقق التوفيق ذكرنا 21 سبب للتوفيق في اللقاءات الماضية الأربعة الماضية والنهاردة عايز أعيش مع حضراتكم مع كام سبب منهم التوبة التوبة قال ابن القيم رحمة الله في الجواب الكافي ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم عندك نعمة وتزول زالت ليه علشان انت كنت في عافية من ذنب وقعت فيه غيرت تغيرت النعمة ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كان بيقوم الليل وكان ربنا ستره بطل قيام الليل اتهدد يا رب يا رب إنا نطمع في كرمك أن تعاملنا بما أنت أهله وألا تعاملنا بما نحن أهله اللهم زدنا ولا تنقصنا أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا رضنا وارض عنا قال تزيل النعم وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وقد قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ما تستغربش يا جماعة السؤال ده إجابته واضحة هو إز- الابتلاء اللي أنا فيه ده رفع درجات ولا مغفرة سيئات أنت تسأل السؤال ده آه يا ابن آدم عشان أنت بتنسى بس بتسأل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا تقول ليه أنت ت- يا عبد تقول ليه يا رب أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم دي واضحة زي الشمس دي مش محتاجة آه، تفرس وتدبر وتأمل هي واضحة وباينة قل هو من عند أنفسكم الذنوب هي السبب في كل ابتلاء وهي السبب في كل قدر وهي السبب في كل عطلة الذنوب يا رب اغفر لنا الذنوب يا رب العالمين قال ابن القيم عليه رحمه الله فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمة أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه لازم العبد نفسه يعمل الغلط اللي يستوجب سلب النعمة فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه كان ماشي في طاعة ربنا كان بيبر والديه لسه كنت بسمع قصة وأنا يعني سأتعمد تغيير بعض ملامحها رفقا بهذه العائلة وبهذه آه، الشكوى وسترا لها راجل كان بياخد فلوسه من حلال وحرام لحد ما جمع لأولاده ثروة 100 مليون جنيه 100 مليون جنيه ده من سنين طويلة الكلام ده 100 مليون جنيه حلال على حرام وبجملة الظلم ظلم البنات هو عنده بنات كتير وأولاد خص ابنه الولد بماله كتب لابنه الولد فلوسه في حياته وهو عايش كتب ال 100 مليون جنيه دول اراضي وعمارات و آه الكلام ده كتبه كله باسم الولد ولما جت الوفاة البنات طول عمرها شايفة انها عايشة في عز البنات طول عمرها شايفة انها عايشة في نعيم فلما توفاه الله أبوهم وعاشوا حياتهم كلها في كنف حياة الوالد وفي الخير وفي الرزق جه الوقت بعد خمود المصيبة ونسيان ال- الألم بدأ السؤال عن التركة فالولد أخوهم قال لهم تركة إيه بس وفلوس إيه الفلوس فلوسكم والمال مالكم والمليان يكب في الفاضي وإحنا كلنا ملناش إلا بعض في النهاية وما تخلوش جواز إخو- جوازكم يسخنوكم عليا ما تكبروش الموضوع ده ومضت الأيام والراجل ساكت على حق إخواته فمضى عليه القدر إن هو برضه لسه طماع وماشي يسرق في خلق الله لحد ما هجموا ناس حرامية على أكبر أرض يملكها ووضعوا يدهم عليها ولأن فلوسه كتير ملهاش أول من آخر استأجر بغ- بلطجية يخلصوا الموضوع ده ونزل يتباهى بالبلطجية اللي هيطردوا الحرامية دول و- ويحصل اللي يحصل فأصيب بأعيرة في المشكلة دي واتسجن على إثر هذه المشكلة واحدة من البنات دول بتقول والله من ساعة ما أبويا مات وأخويا ده ما شافش يوم حلو وأخويا عايش طول حياته متلطم وحزين ويسعى بين الدكاترة وال- و- وبحث عن شفاء أمراضه وعمرنا ما رحنا زرناه إلا وإحنا معانا نساعده متخيلين يا جماعة الملايين متخيلين الملايين والله العظيم هذا حصل اخواته معاهم ملايين ورايحين باكلهم بيته هو معاه ملايين سرقها من اخواته اخواته يروحوا يزوروه معاهم اكلهم وشربهم اللي هياكلوه عنده حزن ونزع بركه الا الذنوب الا الذنوب يا حبيبي إلا الظلم اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم يا رب إلا الفجر في الخصومة والظلم والغرور بالصحة والغرور بالمال أو الغرور بالله واحد واحد ظالم زوج ظالم افترى على زوجته وبلغ به الافتراء والظلم ان هو باع عفشها اللي هو ملكها اللي هي داخله بيه وجايباه ودخل بزوجه تانية معاها في نفس الشقه غصب عنها مش مش بارادتها مش بموافقتها قهر فوق قهر ويخرج اولاده من المدرسه ويقول ده ع- عشان المدرسه فيها اختلاط يخرج آه، بناته يمسكش بناته تليفون ويقول عشان التليفون فيه معاصي وكذا كل حاجة ليها حل اللي بيتقي الله فعلا ممكن يبنع ابنه وممكن يديله بحساب مش بافتراء اهو النهاردة اولاده هربوا منه اولاده هربوا منه وسابوا له البيت بقى يتصل بزوجته ويتصل باولاده اللي هربوا وسابوا له البيت ويقول لهم ربنا مش هيسيبكم هتشوفوا ربنا يعمل فيكم ايه الغرور بالله ابتلي في مكان معين ان هو كان آه، عمل مخالفة من المخالفات واتسجن انت بتقول للمظلوم هتشوف ربنا هيعمل فيك ايه انت جايب الثقة دي منين انت هتعمل زي ال- العريان السكران اللي بيقول ثقة في الله نجاح ثقة في الله لا دي مش ثقة في الله مش ثقة في الله نجاح دي دي ثقة في الدنيا عارف دي ثقة في ستر الله دي ثقة في حلم الله دي ثقة في صبر الله سبحانه وتعالى لكن لو تحول حلمه لغضب ولو تحول صبره لمؤاخذه زي ما ابن الجوزي عليه رحمه الله بيقول وقد يغتر الانسان بستر الله عليه فترى ايدي العصاه ممدوده كانه لا رادع فاذا اخذ اخذ اخذ جبار فتجد على كل معصيه تبعه يا رب يا رب ارفع ايديك وقول امين ارفع ايديك وقولي امين الله يكرمك يا رب كما سترتنا اغفر لنا يا رب ما اقترفنا من ذنوب أجلت عقوباته اللهم اغفره لنا واعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا عجلت أو أجلت عقوبته إلا غفرته اللهم لا تجمع علينا ذنوبنا وآثارها اللهم إنا نعوذ بك أن يكون حلمك إلى أجل أو صبرك إلى أجل أو سترك إلى أجل ولكن نرجوك يا أكرم الأكرمين أن تجعل بعد حلمك علينا حلما وبعد صبرك علينا صبرا وبعد سترك علينا سترا إنها صفاتك وأنت الله الأول الآخر الظاهر الباطن الذي لا يحاط بك القوي الذي لا ينال منك العزيز الذي لا يغالب يا رب يا ستير استرنا يا حليم احلم علينا يا صبور اصبر علينا يا غفور اغفر لنا يا غفار اغفر لنا اللهم بدل سيئاتنا حسنات اللهم حبب إلينا التوبة اللهم اشرح صدورنا للتوبة اللهم انزع حب الذنوب من قلوبنا وحبب إلينا ما يرضيك وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة- وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين قال ابن القيم رحمه الله فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمة أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته كان بيسهر في القيام يسهر في التيك توك وشكره بم- بكفره كان بيدي أمه بقى يبخل على كل حد ويقول معيش ما ادانيش ما شفتش وأسباب رضاه بأسباب سخطه بصره اللي كان بيبص للكعبة بقى يبص للذنوب والمعاصي فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ربنا هيساوي اللي بيطلب العلم باللي بيغش ربنا هيساوي اللي عقيدته صحيحة باللي عقيدته باطلة كده اهو ادينا اهو كل سنة كل مولد نمتعن في أعز والدينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا بطلب وبترجى كل داعية أرجوك أرجوك ما تسيبش السنة ما تسيبش السنة ما تسيبش اللي بيميع أرجوك مش علشان تحافظ على منبر دعوي أو باب من أبواب الدعوة تحرم تلامذتك ومتابعيك ومحبينك من ان هم بس يفهموا الحق اللي انت فاهمه انقله قولوا قولوا بالادب قولوا بحسن الخلق قولوا مع بيان عدم تكفير المخالف قولوا مع بيان الرفق بالمخالف قولوا مع حسن الظن بالمخالف لكن حرام عليك النهارده لما يجي حد يهاجم الاعتقاد الصحيح ويقول عن صفات الله وأسمائه ما لا ينبغي نسكت وتسكت وتسيب الباطل بيتكلم وانت تسكت طب الباطل ليه ما صنش وجودك ما اكرمكش ليه زي ما انت اكرمته ما سكتش ليه زي ما انت ساكت لان الادب شيء والتعايش مع بعضنا شيء وان احنا نبين الحق شيء ونقدم الحق شيء وما نسكتش على تمييع الحق ابدا مش من حقنا ما نملكش ده وما على الرسول إلا البلاغ المبين بين ووضح لتبيننه للناس ولا تكتمونه جزاء وفاقا هنسيب الناس يحتفلوا بالمولد كل سنة ننطعن نفس الطعنة في المولد النبوي الشريف في أيام هذا الاحتفال وأنا ليا في قناة الرحمة خمس ست سبع حلقات اللهم بارك هبعته آه، حلقة اسمها الاحتفال بالمولد حرام بالمولد النبوي الشريف وغيرها ال- عن البدع وعن السنة إن شاء الله أجمع الحلقات دي وابعتها لكم كلها في 20 حاجة 20 سؤال إجابتهم بيعرفونا إن الاحتفال حرام ومليون مرة أقول وما ملش إن أنا أقول واتعلمت من شيخي الكبير العظيم الدكتور محمد حسان من أسلوبه إن هو يراعي كل الأفهام وياخد باله من كلمته لحسن تتفهم كده ولا تتفهم كده فأقول مش معنى إن إحنا نقول إن احتفال بالمولد بدعة إن اللي بيحتفلوا دول ناس وحشة لا ممكن يكون اللي بيحتفل ده أحسن مني أنا والأقارب والأحباب والجيران وزملاء العمل دول ربنا ما قد ما أمرناش إن إحنا نقاطعهم ونختلف معاهم في كل مائدة لا أمال نعمل إيه؟ نتقارب ونتواد ونتراحم ونتأدب ونفكر زوا- سوا إزاي ننصر سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وزي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت الحلقة دي كمان لازم نفضل نقول يا كل داعية يا صديق الداعية احضر للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك تليفونك يا مولانا وتصور بيه قول كلمتين في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام امسكي تليفونك وابعتي voice للجروب اللي انت فيه حتى لو جروب مكياج حتى لو جروب هدوم حتى لو جروب المدرسة وقولي لهم على سنة مهجورة ابعتي بصوتك سنة مهجورة للأخوات دول طالما مش هيبعتوا الفويس بتاعك لحد انصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا احنا بناخد الضربة من جنس العمل من جنس العمل نحتفل بالمولد ونهيص ويا احبار الخدين يا كحيل العينين و... و... والطبل وزمر في بيت الله في المسجد في المسجد الطبل والزمر يصح ينفع ينفع فرقه تعزف وتطبل وتزمر في المسجد يوم يجي لنا سب الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم افتحوا بقكم بقى وردوا عليهم وما نقدرش نعمل حاجه ونعجز وتظهر الامه كلها في موقف الضعف والخيبه وعدم القدرة على نصرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد قال فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية كان في ذنب وتسبب في الوقوع أنا نفسي تفهمها نفسي تب- تبقى عارف والله العظيم من أسباب التوبة فهم العقوبات اللي يفهم ان ربنا قدر عليه العقوبه بيعرف يتوب ولما يتوب بترجع له طب انت عملت ذنب انت عملت ذنب وخايفه منه طيب قولي كده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كمليها 40 مره كده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين انت الوقت بتمسحي بالاستيكه الذنب اللي ورطك في العقوبات اللي نزلت الذنب اللي ترتبت عليه عقوبه في حرمان من رزق حرمان من زواج حرمان و- من ولد حرمان من شفاء ح- حرمان من صحه حرمان من مال الذنب ده يتمسح بكده بلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يغفر ذنبك وتكفى همك في علاقة بين المغفرة وبين زوال الهم قال فإذا غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز يجي الفرج تاني ويجي السرور تاني وتيجي الرحمة تاني افهمها بقى بالله عليك نفسي أقول كلمة لكل واحدة وكل واحد بيعاني من مس العاشق أكيد في رقية شرعية لمس العاشق صح اكيد في رقيه شرعيه وفي آه، عايزكم تجيبوا كتاب الدعاء من الكتاب والسنة وكتاب حسن المسلم فيه كلام عن الرقية الشرعية اعمله ترتاح بس ليه مش كل الناس جالها مس العشاق عشان مش كل الناس عملت أسبابه أكيد في ناس عملت أسبابه وربنا سترها معاها وناس بريئة والجن اعتدى عليها أكيد حصل لكن مش ده الأصل الأصل إن أنت بتتخلى عن ستر الله زي ما ابن القيم رحمه الله يقول للعبد ستر بينه وبين الخلق وستر بينه وبين الله فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الخلق اما تكون بينك وبين ربنا اختشي كأن الناس معاك استحي كأن الناس معاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والتعري تخيل عورتك انت ما تشوفهاش اياكم والتعري قالوا يا رسول الله المرء يكون وحده فقال عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحيا منه إذا كان عورتك أنت لازم إذا كشفتها يبقى عندك نية وفي حساب عشان تكشفها أمال رؤية العورات يطلع إيه يساوي إيه أمال رؤية العورات بيحصل عليه إيه فاللي بيهتك الستر اللي بينه وبين الله اللحظة دي الملائكة بتغضب الملائكة بتسيب الإنسان الملائكة بتستحي الملائكة تفر من لحظة أنت بتشاهد فيها حاجة حرام طب لما الملائكة تمشي أنت قلبك ده عورتك شرفك لحمك دمك روقان بالك ده كيس فيه ذهب ومجوهرات الملائكة واقفة تحرسك انت اتفرجتي على حاجه حرام شفتي حاجه حرام اتعريتي من غير مبرر اه، رقصت في الحمام غنت في الحمام عملت حاجه غلط الملائكه مشيت وسابت الانسان ده الملائكه لما تسيبه تيجي الشياطين تنهش تنهشك وده غالب سبب مس العشق وده غالب دواء مس العشق مش هتتوب مش هتشفى من مس العاشق بأعظم وأقوى وأشد بركة من التوبة لما تتوب إلى الله تصلح سرك ترجع الملائكة تاني تحرسك قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الحفظ ده من أمر الله ربنا بيؤمر الملائكة إنها تحفظ ابن آدم وتنجيه انت مش مطلوب منك تعمل كل حاجه انت مش متخيل معاك جن نفسهم يعملوا فيك ايه ربنا سبحانه وتعالى وكل ملائكه تقوم عنك بالمهمه دي انت ساعد بس في الموضوع ده بانك تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباح ومساء انت تقول صباح ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم ده اللي على البر ده اللي على البر متخيل العظمه اللي مبتلى بيقرا كل يوم سوره البقره واحيانا في حد ابتلاء وربنا يعافينا يا رب بيقرا سوره البقره مرتين في اليوم متخيل انت مش محتاج لده وانت معافى دايما تبقى معاك سوره البقره وكل حاجه انما في حد بالنسبه له دي حياه او موت كل يوم او كل صباح وكل مساء وكل امر الله خير وكل قدر الله خير لكن اللي عايز اقوله هو ان ربنا كان مخفف عنك ان الصلوات الخمس والوضوء بينجيك من الشيطان انك لما تقول قبل كل صلاه بعد كل فجر وبعد كل عصر بعد الفجر وبعد العصر وانت ثابت مكانك وانت قاعد مكانك في المسجد تقول تحت وانت قاعد قاعدة التشهد تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير تقولها عشر مرات ربنا سبحانه وتعالى يحفظك وكانت له مسلحة من الجن مسلحة من الملائكة عارف يعني ايه مسلحة؟ يعني آه بودي جارد يعني ملائكة تحرسك من بين يديك ومن خلفك صليتوا على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال ابن القيم عليه رحمة الله وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبادي على ما أحب ثم ينتقل منه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره ولا يكون عبد من عبادي على ما أكره فينتقل إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب الأقدار دي زي ما يكون ريموت كنترول في إيدك تتعدل الأقدار تتعدل تتعوج الأقدار تأدبك خلي شعارك على طول إذا كنت ذا نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الوراء لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذين لهم كالحلم الذنوب والظلم بتخلي الحسنات بتخلي النعيم بتخلي الملك بتخلي الخير اللي انت فيه عامل زي ما يكون كان حلم ما رأيت سعادة قط ينسى ينسى النعيم اللي كان عايشه والنعم اللي كان عايش فيها هنعرف نتوب نعرف نتوب علشان ربنا يقربنا منه ويوفقنا في اللي احنا فيه تعرف تفتش في ذنوبك علشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في اللي انت فيه اللي نفسه ربنا يحقق له امنيه شوف ربنا يريد منك ايه كل الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد ما تفكر ما تفكر ما تقلبي في ذنوبك شويه انت متعطله ومعطلانه معاكي ليه شفتي بقالك كام كام كام سنه بتقولي لما اتجوز هلبس النقاب ما ربنا ما بيتعاندش ربنا سبحانه وتعالى لا يعاند استقم كما أمرت ومن تاب معك اتعدلي عشان ربنا يعدل لك الأيام ويعدل لك الأقدار ويقيم لك أمرك زي ما أنت عايزة واحد بيقول جربت كل حاجة عشان أخس طب جربت التوب جربت التوبة بتقول أنا جربت في ابني كل حاجة بشع فضحني في كل حتة ومقصر رقبتي طب جربتي انت تتوبي عشان ربنا يصلح لك ابنك يا عمنا كانوا يقولون إني لأعلم ذنوبي في خلق امرأتي وخلق دابتي والله ياما عربيات باظت واتصلحت من غير ما تروح للصيانة انت بس توب والله ياما أجهزة في البيت اتعطلت واتصلحت من غير ما يجي اللي يصلحها بس احنا نتوب وياما ناس صرفت على عربياتها على بيوتها على اولادها ولم يبرأوا من الهم والغم علشان مش عارفين يحطوا فين همهم مش عارفين المخرج من الهم وباب تفريج الكرب وتحقيق الامل كل اللي نفسك فيه هتحققه لما تتوب كل اللي انت عايزه هتحققه لما تبصر مراد الله منك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ده اسمه سيد الاستغفار تقوله ربنا سبحانه وتعالى يتولاك ويسخر لك خلقه جل جلاله وتتحول أسباب الخذلان نفسها لأسباب توفيق كل حاجة كانت بتخذلك توفقك هي هي نفسها إن شاء الله اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل هكلمكم عن التقوى إنها من أسباب التوفيق مش ربنا بيقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا الحلقة دي هقرأ فيها بس إن شاء الله عز وجل أقرأ فيها بس تعليقاتكم اللي انتوا بعتها لي كلكم على حسابي على الفيسبوك منهم تعليق لأخت بتقول كنت مسافرة مكان وكان المكان ده طالبين مني تحليل لازم أعمل تحليل معين علشان أدخل المكان ده عشان أسافر البلد دي فحد قال لي أنا هخلص لك التحليل دوت ولا هتدفعي ولا تعملي وخلاص قرشين بس هنحطهم في إيد فلان ومن غير تحليل وتوكلي على الله سافري فقلت لا ما أعملش حاجة حرام لا ما غشش لا أتقي الله ففوجئت لما راحت تعمل التحليل قالوا لها لا انت طالبه وليكي ان انت تدفعي الربع بس ربع ثمن التحليل بس ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب التوفيق بالله عليك توب انا الحلقه اللي فاتت قلت لك ركعتين والنهارده بقول لك توب يبقوا ركعتين توب يلا نصلي ركعتين توبه بالله عليكم تعالوا نصلي ركعتين نستغفر فيهم من ذنوبنا الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان من توضا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له فيها ذنوبه يلا نعملها النهارده نتوضا ونصلي ركعتين ونجاهد ان احنا ما نحدثش نفسنا ولو نفسنا حدثتنا نجاهد ان احنا نصلي ركعتين تانيين باقل حديث نفس نقعد نترقى في الخشوع لحد ما نحصل يحصل لنا التوفيق في الركعتين توبة فيغفر الله لنا الذنوب التي عطلت الحسنة فننال الحسنة هتفضل طول عمرك واقف في سكة نفسك هتفضلي طول عمرك واقفة في سكة نفسك حرام عليكي ده رزق ربنا بيتنزل عليكي أكتر من طمعك أنت اللي هيشاب الذنوب حرام عليك ده رزق ربنا نازل عليك أكتر مما تتمنى ده اللي انت بتتمناه ده ما يجيش عسر معشار القدر الجميل اللي جاي لك وانت اللي حايشه بشوية ذنوب ملهاش طعم تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها بالله عليك كل مخلوقات ربنا هتتسخر لك وتكون اسباب توفيق زي ما حصل مع سيدنا سلمان بس انت توب قال ابن القيم رحمه الله وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته يسخط الله عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته اللي بتعصى ربنا معاه هيبقى هو سبب فشلك وهيبعد عنك التوفيق ويجعل محنته على يديه فيعود حامده ذاما اللي كان بيعصى ربنا عشانه يذمه ومن آثر مرضاته ساخطا أنا بعمل كده عشان أرضيكم يسخطوا عليه فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل وهذا أعجز الخلق وأحمقهم هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأسور فهو مستحيل بل لابد من سخطهم عليك عمرك ما هتلبسي النقاب وبيزفوكي لازم يكونوا ضدك عمرك ما هتسيب الشغل الحرام ويقولوا لك انت صح لازم يقولوا لك انت غلط لازم من سخط الخلق بل لابد من سخطهم عليك فلا ان يسخطوا عليك وتفوز برضا الله احب اليك وانفع لك من أن يسخطوا عليك والله عنك غير راض فإذا كان سخطهم لا بد منه على التقديرين فآثر سخطهم الذي ينال به رضا الله فإن فإن هم رضوا عنك بعد ذلك وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتك تعرفي التع- تفكري في اللي بيبتزك بصور قديمة بالطريقة دي اسمعي المقطع ده من الأول بقى وتعاملي مع أي حد بيساومك على معصية الله وإلا يأذيك وإلا يفضحك وإلا تعاملي معاه بالطريقة دي إن كل شيء بيد الله وأنا أتوب إلى الله وربنا سبحانه وتعالى هيجعل لي مخرج وتوفيق ومضى الوقت يا ابن القيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الذكية اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليه ألقاكم على صفحتي على فيسبوك وعلى قناتي على يوتيوب أربع مرات في الأسبوع يوم الحد والاثنين ويوم الخميس والجمعة الساعة 9 مساء وألقاكم بمشيئة الله في الأسبوع القادم على شاشاتنا الجميلة شاشة قناة الرحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مضى الوقت وما شبعنا ولكن ثبتت الفوائد انشروا الحق ودعوه لهذه السنن والفرائض يا أمة الخير فاعملوا فالعمر كله فائت